أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ماتت رحمة الله عليها قبل مدة ليست بالطويلة كان يحبها الصغير والكبير كانت امرأة معطاءة امرأة زاهدة ثيابها قليلة أصيبت هذه المرأة الفاضلة بمرض السرطان ومن صبرها وثباتها بقيت سنة ونصف لم تخبر أحدا إلا زوجها بمرضها وأخذت عليه العهد والمواثيق والأيمان المغلظة ألا يخبر أحدا ومن صبرها وثباتها أنها كانت لا تظهر لأحد شيئا من التعب والمرض وهي مصابة بهذا المرض الخطير فلم يعلم حتى أولادها وابنتها الكبيرة التي كانت تخرج معها كانت لا تعلم أن أمها مريضة بهذا المرض كان إذا جاءها أحد محارمها أو أحد إخوانها أو ضيوفها من النساء كانت تستعد فتلبس أفضل الثياب وتظهر أنها طبيعية وهي مريضة كان أحد إخوانها قد أحس بأنها مريضة وفيها شيء غير طبيعي قد انتفخ بطنها وظهرت عليها علامات المرض ولما ألحوا عليها إلحاحا عظيما أخبرتهم بشرط ألا تذهب إلى المستشفى كانت تريد الاكتفاء بالقرآن والعسل وماء زمزم ولما ألحوا عليها وأخبروها بأن هذا الأمر والعلاج والدواء لا ينافي التوكل وافقت واشترطت أن تذهب إلى مكة فأدت العمرة بفضل الله تعالى وبقيت هناك قرابة الأسبوعين ولما رجعت من العمرة وذهبت إلى الطبيب شرطت ألا يدخل عليها أحد سوى الطبيب وزوجها كانت متحجبة تغطي وجهها لابسة للقفازين ولم تكشف للطبيب إلا موضع الألم في بطنها فلما رآها الطبيب على هذه الحالة استعجب واستغرب من شأنها ومن صبرها اكتشف إن في بطنها من الماء السام بسبب ورم السرطان 13 لتر كان من بغضها للمستشفى أنها كانت تقول أبغض الشارع الذي فيه المستشفى لأنها كانت لا تريد الذهاب إلى هناك حتى لا ترى وجوه الرجال تحسنت أحوالها في رمضان قبل الماضي ثم عرض عليها أخوها الحج فلم توافق ثم بعد شيء من الإلحاح كانت لا تستطيع أن تؤدي هذه المناسك من شدة تعبها فلما ألح عليها أخوها ذهبت معه إلى الحج أخوها بيقول والله ما رأيت حجا أيسر من ذلك ساعة ما كنا في رمي الجمار والكل بيخاف يرمي الجمار بيقول والله حصل كده ان هم كانوا عاملين حبال العساكر حوالين مكان الرمي فلقيت العسكري بيدخلنا احنا علشان نرمي لوحدينا خالص وتكرر هذا الامر في الايام التاليه شيء ليس في الحسبان ولا يمكن ان يتصور في وسط زحام الملايين هذا بيقول ربنا يسر علي امر هذا الحج بسببها وصدق صلى الله عليه وسلم اذ يقول انما تنصرون وترزقون بضعفائكم هذه المراه مع شدة مرضها كانت لا تترك مجلس إلا وتذكر الله فيه أو تدعو إلى الله أو تعلم أو تخرج كتاب من شنطتها لتدل على الخير كانت إذا اختلطت بالنساء دعتهم إلى الله تعالى كفلت يتيما على حسابها وكانت قليلة الاختلاط بالنساء وإن اجتمعت في مجالسهم لا تجد على فمها إلا الذكر والدعوة وهكذا كان شأنها رحمة الله تعالى عليها ثم بدأ المرض يزداد واشتد ألمها وظهرت عليها علامات سكرات الموت فرأت هذه المرأة الصابرة المحتسبة قبل وفاتها رؤيا عجيبة رأت كأنها في دار تريد أن تدخلها فسمعت رجال يقولون عند الدار ليس هذا بيتك شافت كأنها عايزة تخش بيت معين فلقت رجال بيقولوا لها لا مش هو ده بيتك اذهبي إلى بيت آخر ثم رأت قصر أعلى من الأول بكثير وله درج عليه سلالم فلما أرادت أن تصعد ناداها رجلان من أعلى القصر عايزة تطلع على السلم راحوا نادينها قالوا لها اطلعي فبتقول في الرؤية اللي قصتها على أهلها بتقول إنها طلعت بمشقة حتى وصلت إلى أعلى القصر كناية عن الشدة التي سوف تكون لها وعما أعده الله عز وجل لها فلما صعدت إلى القصر أحست براحة وسعادة ما بعدها راحة وما بعدها سعادة فقالت لأهلها لا تفسروا هذه الرؤيا فإني إن شاء الله أستبشر بخير وكانت لحظة الوفاة وكان بجوارها أحد الدعاة يقرأ عليها فماتت وهي تسمع القرآن وقد تلفظت بالشهادتين رحمة الله تعالى على هذه المرأة المحتسبة فلما أرادوا أن يغسلوها يقسم أهلها أنه قد تغير شكل وجهها بعد ما كانت شاحبة وكان ظهر عليها التعب وظهر عليها أثر المرض يقول والله انقلب هذا إلى نور وبياض في وجهها إنها المرأة الصابرة المحتسبة ونحن في هذه الجلسة مع موعد مع الصبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالصبر كله خير عايزين النهارده نسمي المحاضرة دي وبشر الصابرين عايزين نعرف مدى فضل الله عز وجل على الصابر هقول لكم النهاردة أكتر من عشرين مزية وفضيلة للصبر هدفنا إن مفيش واحد مننا مش مبتلى الابتلاء ده سنة جارية في الأرض هل منكم من أحد لم يبتلى مفيش حد ما مرضش مفيش حد ما لقاش شدة ومشقة مفيش حد يطلب من أشياء ولا يجدها لأنه ليس عنده ما يستطيع به أن يأتي بما يريد مفيش حد مننا مش مبتلى اللي مبتلى بمشاكل نفسية عنده قلق واللي مصاب بإحباط واللي مصاب بأمراض بدنية واللي مصاب بفقر وشدة واللي مصاب بالنعم الله سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي خلق ليبتلى يبتلى يعني يمتحن عشان يعرف الصادق من الكاذب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لازم فتن لازم ابتلاءات لازم شدة واللي ما يعرفش الكلام ده على الطريق يبقى ما عرف شيئا عن الله يبقى انت ما فهمتش الدنيا ماشية ازاي اللي فاهم انه لن يبتلى ويقول لا ان شاء الله كلنا سنكون معافين اه عافيتك أوسع لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آه كلنا نطلب العافية نطلب من الله تعالى العفو والعافية لكن ما من أحد إلا سيبتلى بس كل واحد على قده وكل واحد باللي يناسبه سيبتلى لا محالة واحد حيبتلى بشهوات واحد حيبتلى بشبهات هل منكم من أحد لم يبتلى لابد أن يبتلى ويمتحن الله صدقه ويمتحن الله صبره شوفوا بقى الصبر قد إيه عظيم وقد إيه فضله عند رب العالمين واحد الصبر منبع الإيمان منبع الإيمان عايز أنت تشوف إيه مصدر الإيمان الشيء اللي يصدر عنه الإيمان الصبر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم الطهور شطر الإيمان الطهور ده اللي هو احنا قلنا المعنى ده لما كنا بنتكلم في طهر قلبك وغيرها الطهور طهارة شطر الإيمان التخلية شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض خدوا بالكم بقى والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء إيه الفرق ما بين النور والضياء وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ماشي القمر نور وعبر برضه عن الشمس بأنه ضياء اشمعنى اللي نوره ذاتي اللي يتولد منه النور يسمى ضياء اللي يسقط عليه النور يسمى نور اللي يسقط عليه أشعة الضياء دي يتسمى نور مش هو ده اللي بيحصل مش القمر ده كوكب مظلم يقع عليه ضوء الشمس فيأتي النور هو كده الصبر هو المنبع وينشأ عنه بقى أعظم أعمال البر أعظم أعمال الطاعة الصلاة وغيرها عشان كده قال الصلاة نور والصبر ضياء فعشان كده الصبر منبع الإيمان عايز تعرف هو إيمانه قوي ولا إيمانه تعبان هش هو التزامه هيبقى فعلا التزام حقيقي ولا التزام أجوف تعبان مش هيقدر يكمل شوف مدى صبره يقدر يصبر على مكابدة الليل بقيام الليل يقدر يصبر على مكابدة النهار بصيام النهار يقدر يمسك كتاب يقعد من العشاء للفجر يقرأ ويذاكر ويتعلم ولا جزع على طول ملول ما يحبش يعمل حاجة من الكلام ده يقدر يصبر على الدعوة يقدر يصبر على أبواب البر والطاعات دي لا يستطيع أن يصلها إلا بالصبر واحد الصبر منبع الإيمان اثنين الصبر نصف الإيمان قال ابن مسعود في الأثر الذي رواه الطبراني في الكبير ورواته رواته الصحيح الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله الصبر نص الدين نصف الإيمان هذا الكلام تلاقيه موجود قلناه كذا مرة كل مرة واحد يقول نص الدين ده نصف الإيمان مرة يقولوا التوكل نصف الإيمان مرة يقولوا الصبر نصف الإيمان وانتوا عندكم الجواز نصف الإيمان مش هو كده فكل مرة واحد يقول لنا نصف الإيمان نصف الإيمان تلاقي تعبيرات السلف دي كلها مراد بيها ان هو يدلل قد ايه حجم هذا العمل ايمانيا مش القصة ان هو يعني النص يعني 50% يعني لا هي الفكرة مش كده الفكرة عايز يقول انه قد ايه الصبر ده اثره ايمانيا عليك يعني انت تبقى خطيت نص طريق انا ممكن اسألك سؤال انت بقالك قد ايه بتخش جامع وبتمسك مصحف وتعرف طريق ربنا سنة شهر شهرين سنتين كم سنة مهم خدت كم خطوة في الطريق شكلك كده يعني جبت كم من مية خمسة في المية عشرة في المية عشرين سبعين ايه الاخبار لو عايز تعرف انت خطيت قد ايه امتحان الصبر ده يقول كده تبقى قطعت نص الطريق نص الطريق لو انك رجل صبور لو فعلا بتعرف تصبر ولسه لغاية النهاردة بفضل الله عز وجل ربنا منن عليك وبطلت الحاجات اللي انت كنت بتعملها قبل ما تعرف طريق ربنا فلسه صابر عن المعاصي وصابر على طاعات ساعات ما بتلاقيش القوة ان انت تقوم تعمل بس لا دي صلاة الجماعة ما ينفعش دي صلاة الفجر ما ينفعش ده, ده القرآن ما ينفعش يتهجر لسه عندك حاجات صابر عليها ولما بتبتلى بتقول كل اللي يجي من حبيبي حبيبي فما يفرقش لو كده يبقى احنا خطينا على الأقل كده مش أقل من 50% من الطريق لو زاد رسوخك بقى يقينك في الله ثقتك في ربنا وده ما يجيش إلا بالعلم يبقى خطينا الطريق كله ووصلت الهدف ايه يا شباب الهدف الفهم عن الله لو فهمنا لو عرفنا يبقى بلغنا اثنين الصبر ايه نصف الايمان ثلاثة الصبر يستوجب محبة الرحمن فالله يحبهم ربنا سبحانه وتعالى يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ما دخلش الوهن حب الدنيا وكراهية الموت لا ما وهنوش كانوا أقوياء وما ضعفوا وما استكانوا ما حصلت لهمش أي حاجة من المعاني دي كلها والله يحب الصابرين شوف بقى حلوة أنا بحبها قوي لما أشوفها في أي آية كده بيحبوا حاسس يعني إيه بيحبوا والله يحب الصابرين يا لو بيحبك لو بيحبني تبقى خلصت مش عايزين أكتر من كده فالصبر يوصلنا لهذه الدرجة أن الله يحبك وإذا أحبك حبب فيك خلقه وإذا أحبك رزقت القبول في الأرض وإذا أحبك كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وخلاص حفظك ولا في فتن ولا في شهوات ولا في مشاكل حبك بس هو ده فالصبر يستوجب محبة الرحمن أربعة الصبر به تكون في معية الله يعني في معية الله شوف احنا بنقول انه حاجة من الاساسيات قوي في الطريق لربنا الصحبة فاكرين لما كنا بنقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قلت ليه بيستغفر للمؤمنين والمؤمنات لازم يبقى فيه مؤمنين ومؤمنات يبقوا على الطريق إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية لازم يبقى ليك صحبة لازم تبقى فيه رفقة لازم أخوك ياخد بإيديك المؤمن أخو المؤمن فلازم يبقى ده موجود شوف انت بقى لما يبقى الله صاحبك اللهم أنت الصاحب في السفر مش بنقول كده في دعاء السفر يا بقى لو هو الصاحب في الطريق معاك يحفظك ويرعاك ويكلأك بعنايته تبقى أنت معاه تخاف من أي حاجة الله معك ألم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع مع الصابرين يبقى لو صبرت ودقت الصدمة الأولى دي وقلت الكلمتين الحلوين دول بتوع أحبه إليك أحبه إلي وما تفرقش وكل اللي يجي من حبيبي حبيبي وقدر الله لا يأتي إلا بخير وتحملت مر البلاء كان الله معك مش هيسيبك لن يتركك وهو كده ينزل الله البلاء ومعه قسطه من الرحمة الناس تبص من بره تقول مش ممكن ده تلاقيه بيتعذب ده ضايع ده منهار ده أكيد في الهوى وهو مفيش حاجة خالص قلبه ربنا نزل عليه السكينة والطمأنينة ولا في أي مشكلة شفتوا منا قد إيه يبقى رابع حاجة في فضائل الصبر إيه إنك تبقى في معية ربنا معية ربنا عرفنا يعني إيه في حفظه ورعايته فلما تيجي بقى تقول لي يا شيخ مش عارف اعمل ايه في فتنة الشهوة دي ومش عارف اعمل ايه في نفسي في الذنب ده ومش عارف اعمل ايه خلاص الحل اهو تبقى في معيته فيحفظك الامر الخامس ان الصبر صفة لأهل الإيمان يبلغوا بها درجة التقوى في درس التقوى قلنا ما فيش قبل ولا بعد بقى الآخرة عند ربك لمين للمتقين هم دول اللي قاشين الموضوع كله هم دول اللي هياخدوا الموضوع من اوله لاخره الاخره بتاعت مين بتاعتهم الجنه بتاعت مين بتاعتهم اهل التقوى امتى تبقى من المتقين احد صفات اهل التقوى الصبر شوف ربنا يقول في سوره البقره ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ادي وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس قال إيه عنهم أولئك الذين صدقوا مين اللي بجد صادق اللي هيصبر ومين اللي هيبقى من أهل التقوى وأولئك هم المتقون فصفة أساسية لأهل التقوى وأهل الإيمان الصبر الأمر السادس إن الصبر أعظم المنن أعظم نعمة هاتوا الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين من يتصبر يصبره الله عايزكم تكتبوا الكلمة دي على جنب أو تخزنوها دلوقتي في أذهانكم عشان هنقولها قوي في روشتة إزاي تبقى صابر الوصفة قال إيه من يتصبر يصبره الله يبقى الموضوع هيجي بشغل تقول لي انا بخاف بجزع كلنا واحد نفسيته كده مش هقدر انا بخاف من الابتلاءات اعمل ايه عشان فعلا اعرف ابقى صابر بيقول اهو المساله محتاجه شويه شغل من يتصبر يصبره الله بصوا بقى الكلام الجميل وما اعطي احد عطاء ما فيش بعد كده بقى منا من عند ربنا خيرا واوسع من الصبر انه لما يبقى صابر انت ممكن واحد يبتلى ويبقى البلية بسيطة قوي حاجة يعني مرض خفيف هو بقى الشيطان يكبره له انت شكلك هتموت ال- في ناس ماتت بالكلام ده انت هيحصل لك ويجرى لك خد بالك ما ياخد بالك فهو بقى ايه اه لا اكيد فخلاص كده انتهت القصة هو الموضوع كله ايه يعني التاني يقعد جنبه ايه يا ابني في ايه عادي يعني دي شوية لطف البرد يعني انت بتتكلم في ايه لا لا في ناس ماتت بيها صدقني في ناس قالت انا حصل الكلام ده وين ده بقى للصبح اه يخلي له البلاء اللي قد كده يكبره له فيعيش العذاب واحد تاني يكون عنده بلاء قد كده وتلاقيه قاعد بيضحك ولا في أي مشكلة أهي زي المرأة دي عندها سرطان وبطنها فيها 13 لتر سموم ولا كأي حاجة بتدعو إلى الله وبتروح وتجري وبتعمل وتسوي ومفيش أي مشكلة إيه ده آه شوفوا بقى لما عشان كده عطاء ما بعده عطاء إنه يديله بس شوية الصبر دول فلما يصبر يعرف يتعامل واحد يبتلى بأي بلاء أنا بشوف إن الكلام ده من أهل البلاء كثيرا لما نروح نعود مريض ولا حاجة وتقعد ترضي قلبه وتقعد تقول له كذا وكذا تلاقيه اللي بقى فعلا ربنا من عليه وفهمه الموضوع تلاقيه يقول لك يا ابني في ايه المشكلة ده الحمد لله الحمد لله ده ربنا لما بيحب العبد بيصيبه ممكن كده هو مش فاهم اصلا ولا قرا حاجة ولا عارف حاجة بس الكلمة ربنا بعتها له ايوه كده الحمد لله ربنا فعلا من يحبه الله يصب منه من يرد الله به خيرا يصب منه فهو كذلك عشان كده منا ما بعضها منا ونعمة ما بعدها نعمة ان ربنا يرزقك الصبر على على البلاء الامر السابع أنه لا فلاح للعبد والعكس يبقى الهلاك للعبد والخسران للعبد لا فلاح له إلا بالصبر والخسران كل الخسران له بالجزع وعدم الصبر يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يبقى الفلاح لأهل الصبر اللي هيصبر ولو ما قدرش يصبر يصابر ويصطبر لغاية ما يقف على الطريق وإذا تسلح بالتقوى واتقى الله ورابط كان له الفلاح هي الدنيا كلها في الأربع كلمات دول صبر مش قادر صابر أقف اثبت على الطريق خبط على الباب كتير لغاية ما يتفتح خاف من ربك الجنة المعادلة مش محتاجة أكتر من كده فلا فلاح للعبد إلا بالصبر الأمر الثامن لا مضاعف للأعمال مثل الصبر ربنا قال إيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دول بقى يعني أي حد مثلا ياخد يتضاعف له بمرتين فوق العشر مرات أو يتضاعف 100 مرة 700 ضعف الصبر مش كده بقى بغير حساب ما بيتكتبش حساب ما بيتكتبش أرقام بيقول صبر عشان كده الصيام بيتعمل كده برضه لأن في معنى الصبر أنت بتصبر على الجوع وبتصبر على العطش وبتصبر على الشهوة فعشان كده إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به مش احنا قلنا الصبر المنبع فعشان كده من صور الصيام إنما الأصل مين؟ الأصل الصبر فعشان فيها صبر بقت بغير حساب تتكتب في كتابك إيه بقى؟ صبر على هذا البلاء ما بتكتبش ألف حسنة ولا مليون حسنة ولا أي حاجة ويجي الملك جل جلاله بكرمه وخدها من ربك اسمه الأعلى واسمه الأكرم فهو أعظم وأكرم من كل ما تتصور وأنا حسن ظني في ربنا كده الناس دي لما تيجي تتضعف تتضعف بأرقام مش ممكن تتصورها يعني انت متصور كام شكلك كده يعني اخرك انت يجيب كام يعني هيكتب لك الصبر على البلاء ده بمليون حسنة أكرم أكرم أعلى أعلى أعظم أعظم سبحانه سبحانه فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله سبحانه وتعالى يقول أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا دي أقل حاجة يعني هنديهم ضعف أجرهم وما قالش الأجر قد إيه أقل حاجة يعني الناس دي كلها هتاخد مثلا زي ما قلنا مليون حسنة يلا في مضاعفة خاصة لحضرتك 2 مليون حسنة في الحكاية دي بس شفتوا قد إيه عظم قدر الصبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة يقول إن من ورائكم أيام الصبر أيامنا دي أيام اللي احنا عايشين فيها دي أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم إيه رأيك؟ الحديث بعض الناس قالوا ضعيف احنا واخدين بالفيتامينات اللي ايه قوة الحديث في ناس محسنينه فيعني مشيها حسنوا باللي حسنوه يعني يبقى له أجر قد ايه خمسين من الصحابة منكم من الصحابة يعني لو صبر على أيام الفتن ده ده برضو حاجة كده من الحاجات اللي ذكرت في مضاعفة أجر الصابرين قال سليمان بن القاسم كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر فكالماء المنهمر تلاقي شلال نازل لك حسنات يوم القيامة جبل ده أنهي عمل من الأعمال اللي أنا كنت بعملها دي وانت قاعد بقى تفكر كده ما يكونش دي بتاعة القيام اه أنا كنت جاطع وكنت بصلي حبة حلوين يعني ما تكونش دي تطلع مثلا كم ختمة اللي احنا عملناهم اه كانوا بيقولوا القرآن حلو برضه بيبقى يعني حسناته كبيرة وبتاع فبص ولا حاجة من الحاجات دي وتلاقي الجبل ده جاي بسبب صبرك في يوم شدة أو صبرك على بلاء معين أو أو عشان كده الصبر قلنا ثامنا يضاعف به الأجر تاسعا الصبر من أعظم الأسباب اللي تغفر ذنبك ما احنا كلنا بندور حوالين المعاني دي كلنا لنا ذنوب ومعاصي نخشى أن نلقى الله بها هل منكم من أحد ليس له ذنب يخشى أن يقف بين يدي الله به ما فيش فينا من حد مالوش ذنوب فاحنا عايزين أسباب مغفرة الذنوب دي علشان خاطر ربنا يتولانا ويغفر لنا ويكفر عنا سيئاتنا قال الله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فاللي صبروا وعملوا الصالحات ربنا يغفر لهم ويعطيهم الأجر العظيم الكبير ده حلو الصبر يا جماعة مفيش بقى بعد كده حلاوة اهي كل الكلام ده كله ده لسه عاشرا ربنا اختص الصابرين بثلاث حاجات مش لحد غيرهم ايه واحد ان ربنا بيصلي عليهم صلاة ربنا بيصلي اه يا عم مش في إذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ما فيهاش مشكلة دي نقول ربنا يصلي إزاي يعني صلاة الله اللي هي إيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى جميل أوي اسمك فوق كده فوق في الملأ الأعلى وسط مين بقى ما تقوليش بقى الصالحين ولا الناس اللي هنا ولا بتاع وسط الملأ الأعلى اللي منهم من هو ساجد تحت العرش ومش هيقوم إلا ويقول سبحانك ما عبدتك حق عبادتك اللي منهم اللي قاعد بيسبح لا يفطر واللي بيحمد لا يفطر الناس اللي في طاعة ربنا اللي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عايز بيه بقى من مجتمع ما فيش بعد كده بقى وانت تتذكر فوق ويثنى عليك ده انت لو سمعت كلمة من من دول من الواحد بتحبه ولا حاجة يقول لك ده فلان قال عليك في ظهرك والله بيقول عليك كذا كذا كذا كذا واثنى عليك تبقى يعني الواحد قلبه مليان فرح بالذات لو حد من الناس المهمين اللي هو يحبهم يعني فلو كان ده ثناء الله هي دي يصلي عليه ويرحمه ويهديه بصوا الثلاثة خطار قد ايه اول واحدة قلنا الثناء دي ما فيش بعدها يرحمه قلنا البنزين مش هنعرف نمشي إلا لما تنزل الرحمة نزلت الرحمة اشتغلنا ثلاثة يهديه والهداية حاجتين يمكن انت هديت إلى الطريق يعني دخلت الجامعة بس ما هديتش في الطريق ما خشعتش في الصلاة إنما ده ربنا يهديه في الحالتين يهديه إلى الطريق ويهديه على الطريق هات الدليل ربنا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هم دول الماشيين عايز تعرف أنت ماشي ولا مش ماشي هم دول عليك برفقة هؤلاء الصابرين هم دول اللي فعلا هدوا إلى سواء السبيل طيب 11 الصبر خير عون لك على الأمور اسألني أي سؤال أي سؤال هتلاقي لازم الإجابة تقول المعنى ده إما قالتوش كده يبقى لازم تتحط فيها أي سؤال أنت بتسأل عنه مشكلتك إيه مشكلتك بلاء صبر عايز تفهم معنى معين علشان تعرف تعمله محتاج صبر علشان تفهم وعشان تعمل انت لازم تستعين به عشان كده ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين انه لازم يبقى فيه صبر في كل حاجة لازم تصبر دلوقتي نقعدك ساعة ساعة ونص ما يهمكش ولا يهمك اصبر وهكذا اه ما هو مش هينفع ان انت تصل ليك اي حاجة الا بصبر وهكذا سائر الامور قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة وقال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فعلق النصر على الصبر يبقى هيعينك وينصرك الأمر الاثناشر ربنا وعد المؤمنين زي ما قلنا بالنصر والظفر إذا صبروا قال الله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون تمت كلمة ربك ربنا نجى سيدنا موسى وأصحابه بإيه؟ بما صبروا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال واعلم أن النصر مع الصبر يبقى ربنا هينصرك على نفسك الأمارة مش انا بقول لك اسالني اي سؤال هقول لك صبر قول لي مشكلتي مشكله نفسي الاماره قاعده مسكاني عايزاني اعمل المعاصي دي ربنا هينصرك عليها لو صبرت مشكلتي الشهوه ربنا هينصرك عليها لو صبرت مشكلتي بيتي مش عايزيني اجي الجامع ومش عايزيني احضر دروس وشايفين ان انت كده بعيد وهتعمل لنا مشاكل و... مشكلتك تتحل بايه بالصبر مشكلة الأمة لن تحل إلا بالصبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه خباب بن الأرت وخباب إيه اللي حصل له سيحوا جلده جابوا كده السياخ محمية وحطوها على جلده لغاية ما بقى جلده يسيح ويشم رائحة الشواء جلده بيتحرق وبيتشوي فدخل على النبي فوجده في الحجر نائم النبي نام أصحابه بيتعذبوا والنبي نايم مأمور دلوقتي ما تتكلمش دلوقتي انت في مرحلة استضعاف دلوقتي عليك انك تطلع ناس يفهموا ويعرفوا يشيلوا الدين ده وبعد كده نمكن ليك في الأرض يدخل عليه ليه نايم في الحجر يقول له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا ارفع ايديك وقول يا رب ينجي دول النبي صلى الله عليه وسلم يرد بقى رد شديد جدا يقول له قد كان في من قبلكم من كان ينشر بالمناشير لا يصده ذلك عن أن يتبع دينه ما يصدوش ده على أنه يرتد عن دينه ولا حاجة ولكنكم قوم تستعجلون شوف النصر لن يأتي إلا بصبر واعلم أن النصر مع الصبر 13 إذا كانت الفتن ليس من علاج إلا الصبر زي ما قلنا يبقى علاج الفتنة ربنا سبحانه وتعالى لما حكى قصة قارون أهل العلم قالوا إيه أهل العلم لما قارون خرج لابس قبها مفيش بعد كده جايب مش عارف ايه بكام ما عندوش مفيش حد في الدنيا لابس اللبس اللي جايبه مرصعه بالجواهر وماشي فيه حاشيه وحاجه يعني ايه ده يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انت لو واحد شفته راكب عربيه اخر موديل اللي هي مفيش في العالم الا مش عارف 3 4 بيتعملوا بس للامراء واللي مش عارف ايه والبتاع وتبص العربيه يقول لك دي من جوه مش عارف فيها نظام اتصال بالاقمار الصناعيه وبيعمل مش عارف ايه وبيسوي ايه وبتمشي لوحدها حاجه كده تقول يا عيني ايه ده شايف الناس عايشين دول وعنده بقى وصايف وعنده مش عارف متجوز له كام واحده وعنده ايه وعنده ايه هي دي الناس اللي عايشه يا عم انت قاعد انت قاعد تقول لي الصبر الصبر هو ده هو بقى ايه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم اهل العلم دي الفتنه قارون ده رمز الايه رمز الفتنه هنا راح قالوا لهم ايه ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ما هي لازم تبقى مره شويه في الدنيا الحديث بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مرة الدنيا حلوة الآخرة وحلوة الدنيا في غير طاعة الله يعني وحلوة الدنيا مرة الآخرة اللي حلوة قوي في الدنيا واللي انت هتستمتع بيه في غير طاعة الله هيبقى مر قوي واحد شرب خمر في الدنيا مش هيشربها في الآخرة إلا إذا تاب واحد زنى مش هيشوف الحور العين إلا إذا تاب واحد مشي بقى في سكة ال- الحرام من هنا ومن هنا هتتحرم عليه ملذات طيبات أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فمر قوي فلما تيجي بقى يوم القيامة وربنا حتى بفضل الله أدخلك الجنة وبعدين تتحسر ما عندكش يا ريت بس الواحد كان صبر يعني دي كانت لذة ما خدتش ربع ساعة ايه الوجع القلب اللي انا عملته ده يا خفتي هو ده فقالوا لهم ولا يلقاها إلا الصابرون مش هتعرف تتعامل مع أي فتنة معاك إلا بشوية صبر 14 قلنا الصبر يحفظك من آفات النفس احنا لسه قايلين انه عشان تنصر على نفسك محتاج صبر النفس فيها مثلا التشفي فلما تبقى انت ايه واحد مثلك ضفر ليه يعني هو ما كانش عارف هو ونفسك قاعده بتقول لك اديله وبعدين تقرا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هو واحده بواحده ما تسيبش حقك ماشي ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ما هو الراجل اللي اسمه راجل بقى اللي يعرف يملك نفسه ساعة الغضب النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم قال لهم ما تقولون في السرعة بالصاد مش بالسين في السرعة قالوا الرجل الذي يغلب الرجال الراجل الفتوة الجامد اللي محدش يقدر يهوب ناحيته على طول ده قال ليس ذاك إنما السرعة من يملك نفسه وقت الغضب وقال حاجة بقى جميلة قوي قال من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه خيره الله يوم القيامة من الحور العين يختار منها أيها شاء يا عيني يا عيني انت مش فاهم انت الشغل ده هيبقى عامل ازاي صف الحور العين واقف وانت تنقي يا حاج ايه ده مفيش بعد كده الاخوات بيزعلوا من سيره الحور العين والله انا مره عملت درس بتاع- بتاع لقاء مع حوراء فاحد الاخوه بيحكي لي بعد الدرس فبيقول لي راح لزوجته الشيخ النهارده كان بيقول ايه قال لا بيتكلم على الجنه قالت له يعني ايه يعني ايه يعني الشيخ قال إيه في الجنه لا حاجه كده في الجنه من هنا لهنا عن الحور العين قالت له كرهتني قال لها لا ازاي فيعني برضه هم هياخدوا اجرهم كل حاجه يعني ميزان عدل اذا ما كانش هم هياخدوا الحور هي ربنا هيعوضهم بحاجه تانية بس خلينا احنا في بتوعنا احنا احنا مالنا احنا دلوقتي احنا خلينا في اللي يخيرها من ايها شاء شفت تمسك انت اعصابك وتظبط نفسك تلاقي الامور تمام فالله سبحانه وتعالى جعل الصبر من اسباب الوقايه من افات النفس من الحاجات برضو فضائل الصبر انه جعل الصبر من عزم الامور شوفوا لما ربنا يعني اصطفى الانبياء ماشي ربنا اصطفى من الناس من الناس كلهم الانبياء واصطفى منهم الرسل واصطفى منهم اولو العزم من الرسل يبقى اولو العزم دول دول اللي هم بقى الايه يعني الناس اللي في الدرجه العليا دول اللي ليهم مزيه عن غيرهم تمام فربنا قال انه اهل العزم اولو العزم من الناس بقى هم الصابرون قال ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ولقمان لما كان بيكلم ابنه يقول له ايه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولما اراد الله سبحانه وتعالى ان يثني على عبده ايوب انا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب لما صبر بقى نعم العبد بقى من المصطفين بقى من أولي العزم بس مش من الرسل يعني بقى من الناس الم- اللي ليهم خصيصة ومزية عن غيرهم جميل كده طيب احنا كنا لسه بنقول الهدف يا جماعة ان احنا نفهم عن ربنا بيبتلي ليه انت في الجامع دلوقتي ليه انت ربنا النهاردة وفقك للصلاة في المسجد ليه انت اصلا اتخلقت في بيتك ده ليه عايزين نفهم لما تفهم الدنيا تبقى واضحة لكن لما دايما ابليس بقى يخش في الحتة بتاعت عدم المعرفة دي يشتغل قوي فيها ليه يحطك هنا كان حطك في حتة تانية كنت هتبقى تمام يلا يلا خير يلا خير ها هو بقى ايه ي- يخش في حتة التسخط دي فالفهم عن ربنا لا ينال إلا بالصبر هاتوا الدليل ربنا قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
إن في ذلك لآيات لمن؟ لكل صبار الأول الصبر شكور عشان كده بعض الناس قالت ان الصبر أعظم من الشكر عشان كده شوفوا احنا قعدنا نقول في الشكر قد إيه الصبر أعلى وقدم الصبر أهو بس إن في ذلك لآيات يعني إيه؟ الدنيا واضحة آيات يعني علامات واضحات بينات جليات مفيش حاجة غامضة مين اللي هيفهم الصابر لما تيجي الفتنة الناس بقى طب ليه الناس بتقتل في فلسطين والناس بتقتل في العراق وناس النهاردة في هنا وهنا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ليه ده هو ربنا سبحانه وتعالى مش دول أهل الإسلام ربنا ليه ما بيدهمش وانت مش فاهم حاجة وتقعد بقى تضرب إخماس في سداس ومش فاهم الدنيا مش هتضح وما تفهمش حكمة ربنا في الأمر إلا إذا صبرت وتعلمت يقولوا كده تأتي الفتن فتحجب عن كل أحد إلا العلماء وحينما تدبر يعرفها كل الناس يعني إيه الفتنة جاية الناس كلها مش فاهمين حاجة وبعد شوية لما تخلص الفتنة يقول لك آه زي بقى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ياه لا يا عم ده خسف بيه احنا كنا هنعمل ايه بقى باللبس الحلو وشوية الجواري وشوية الكلام ده بعد كده يتخسف بينا لا يا عم احنا كده تمام اه لما الفتنة خلصت اتفهمت لكن العلماء شافوها اول ما جت قالوا لهم لا اوعوا تثوبوا ثواب الله خير وصلت فعشان كده اللي يفهم عن ربنا لازم يبقى عنده صفتين اساسيتين واحد صبر اتنين انه يتعلم كلمة كان ابن القيم بيقول احسن كلمة اتعلمتها من شيخي شيخ الاسلام ايه الكلمة وانا كتير بقولها لان كتير بيسأل السؤال ده لما تيجي الفتنة قال له ما تخليش قلبك زي السفنجة تشرب كل الفتن تيجي الفتنة اللي هي ها تبص لها ولا ما تبصلهاش يا عم بص لها مش هيحصل حاجة خش يا عم دخل في قلبك ها تسمع ولا ما تسمعش هتعدي تسمع لها شويه اغاني وفيديو كليب والنظام ها تدخلها ولا ما تدخلهاش مش هيحصل حاجه يعني دخلها تخش الفتنه شبهه واحد قاعد بيقول يعني هو في بخاري ولا في مسلم يا عم ده كلام فاضي ده انتوا مش عارف ايه اه صدق خش وهكذا بقى كل شويه انت تدخل الفتنه تدخلها جوه جوه قلبك وتشربها وبعد كده ما تعرفش تخلص منها انما قال له ايه اجعل قلبك كالزجاجه زي الازاز لما تيجي الفتنه تخبط فين تخبط في بره ما تخشش جوه تخبط في الازاز من بره فلما تخبط من بره تقعد انت من جوه تبص ها دي تدخل ولا ما تدخلش دي فتنه ولا مش فتنه ده ايه الموضوع ده مش هيحصل الا لما تكون انت اتعلمت وفي الاول خالص صبرت وصلت عشان تفهم عن ربنا سبحانه وتعالى 17 لا تهنأ ولا تعيش الحياة الطيبة إلا بالصبر ربنا قال ولا نبلونكم عارف اللام دي قسم والله والله هتبتلوا لازم بشيء من الخوف ساعات تخاف فلوسك تروح تخاف يحصل لك أي حاجة أي حاجة من المخاوف الناس بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين والله انا بشوف اغنياء ويجي في وقت يقول لك مفيش سيوله ومرعوب وعليه اقساط مش عارف ايه وعليه ديون البنك طبعا واخد له قرض بقد كده ومشاكل وقاعد مرعوب من الفلوس ده يعني ده خايف عنده نقص من الاموال رخر اه مفيش حد لازم يبتلى كده بشيء من مثل ذلك ربنا قال وبشر الصابرين قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر 18 لا تنال الإمامة في الدين ما تبقاش سيد الناس أفضل خلق الله في الأرض إمام الناس أنت الأول والناس من تحتك إلا بالصبر واليقين قال الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون وأنا بقول كده أن مفيش حد مننا في أي حاجة نجح في مجال إلا بالصبر يعني انتوا لما تعرفوا كل واحد بقى يعني انا لو قلت عن شيء من التجارب الشخصيه يعني ما تعلمنا هكذا انتوا ما تعرفوش احنا نمنا على الارض قد ايه ووسط الكتب قد ايه وايام وليالي وسنين علشان في الاخر خالص تتعلم لك كلمتين عشان كده بيجي لي طلبه علم ويجي يطلب اقول له بص اصلها جت غاليه ما ينفعش اديها لك رخيص جت غاليه قوي انت مش فاهم ده جه ازاي ده علشان اوصل له كان بقى ايه وما زلت في الطريق ولا ادعي شيئا بس انا بقول يعني حتى الكلمتين اللي اتعلمناهم وفكينا بيهم الخط ما جوش كده بساهل فعشان كده بقى ليهم وزن ولازم يبقوا تقال ما بتجيش الا كده فلا بد من صبر في اول الطريق ثم بعد ذلك ياتي الله بالفتح شوف المهاجرين كانوا ايه في الاول معذبين وبيتضربوا ويحصل لهم ويؤذوا في الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد اوذيت في الله ولم يؤذى احد ما كانش في حد على وجه الأرض بيؤذى زي لقد أوذيت في الله ولقد أوجعت في الله ولم يوجع أحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم جت عليه أيام ثلاث سنين في الشعب مش لاقيين يأكلوا بيأكلوا ورق الشجر ثلاث سنين حبيب الرحمن يأكل ورق الشجر وجاي أنت تقول لي مش عارف إيه فين لما تطلع على محنه والابتلاءات التي ابتلي بها النبي والأصحاب يهون عليك كل بلاء فهمت؟ فعشان كده لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين تاسع عشر أهل الميمنة أهل اليمين يا ربنا يمن كتابنا يا رب أصحاب اليمين هم أهل الصبر ألم يقل الله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة يبقى اللي كان بيرحم الناس واللي كان صابر وآمن بالله سبحانه وتعالى حتى من هنا ما قالش عمل الصالحات كأن مجمل عمله الصالح كان في ده إنه إيه بيرحم الناس وصابر على طاعة ربنا صار من أهل اليمين أخيرا الصبر طريق الجنة يقول الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب دايما تبقى حاططها قدامك وأنا بشوف أهل البلاء يقول لك أصلها الجنة اللي فاهم يعني سلعة الله الغالية أصلها جنة فمش هتيجي بالساهل حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره والمكاره دي محتاجة إيه؟ محتاجة صبر عشان تصل إلى هذه الدرجة طيب عرفنا كده المعنى؟ أدي عشرين حاجة يا عم علشان بعد كده ما حدش يقول بقى أي حاجة الصبر ده ما فيش أعظم ولا أجل منه طيب في كلمة في دقيقة يعني إيه صبر؟ عشان نفهم بقى عشان نعرف نتعلم ازاي نصبر الصبر معناه حبس النفس معناه جاي كلمة صبرة في اللغة معناها الكف والحبس ربنا يقول ايه واصبر نفسك مع الذين يدعون يعني يصبر نفسك اقعد معهم احبس نفسك معاهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اصبر اصبر هو ده يحبس نفسه طب في الشرع بقى معناها ايه حبس النفس على فعل شيء أراده الله يبقى اللي هو إيه إنك تحبس نفسك على الطاعة الصلاة الصدقة البر أبواب الخير تمسك مصحف الشيطان يقول لك وراك شغل وراك حاجات نام دلوقتي لسه بتاع هتضيع منك الفجر طب ما بلاش يقعد بقى كده اصبر ابتدي هش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي كلها ربع ساعه تلت ساعه ايه المشكله يعني نص ساعه هتقوم دلوقتي صدقني انت جاي من الشغل تعبان وهلكان لسه هتقيم الليل تقيم الليل ايه يا عم دلوقتي نام لك ساعتين بس هتلاقي نفسك قايم فايق زي الفل تعرف بقى تناجي ربنا من قلبك يعني واخد بالك نفس القصه نفس الحكايه تصبح اليوم النهارده انا جعان قوي وبتاع النهارده الخميس عايزين نصوم ده المغرب على الساعه 5 لسه هتستنى الساعه 5 ايه ده يا ابني ده انت تموت فيها ده انت تقع من طولك ده انت هيحصل لك اه بص هو ده بقى كلها عايزه ايه هش واصبر هش دي مهمه قوي الاول يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هش هش هش واصبر بس خلصت الحكايه يبقى حبس النفس على فعل شيء اراده الله او فعل شيء نهى الله عنه يا عم مش هيحصل حاجه ايه المشكله يعني ما كل الناس كده يزين لك بقى المعصيه اصبر الزمن ده انت مش فاهمه ما ينفعش ما ينفعش في الصبر على الحاجات دي ده كله موجود يعني الواحد برضه مش هيتمادى قوي يعني بس يعني من بعيد لبعيد خفيف خفيف اصبر ما هو مش قلت لكم الشباب بيقولوا خلاص الزمن ده عدى قصه غض البصر اقلب الصفحه اقلب الصفحه شوف لك صفحه تانية اتكلم فيها خلصت الليله دي ما ينفعش اصبر هتجوز كمان 20 سنه تقول لي اصبر اه اصبر حبس النفس على شيء نهى الله عنه واذا ابتلي حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن المخالفه ايه بقى حبس النفس ساعه البلاء انا لله وانا اليه راجعون نفسك جزعت ليه كده يموت لي فلان وليه فلان يحصل له ده الواد لسه ما دقش دنيا ولا دخل دنيا اصلا كان كذا لا لا لا لا الحمد لله يبقى أول شيء نفسه ما تجزعش ويقول قدر الله لا يأتي إلا بخير وبعدين لسانه ما يقعدش بقى ايه يتسخط على قدر الله ويقعد يصوت الحريم بقى والكلام ده و... لا لا ويحبس لسانه عن الشكوى يسترجع ويذكر ربه والجوارح اللي بقى بعض النساء بقى شق الجيوب ولطم الخدود والمعاني دي لا يجوز هذا لا ينافي الصبر ده كله لا يدخل في مسمى الصبر عرفنا كده الصبر يبقى في الصبر على ثلاث حاجات صبر على طاعة الله صبر عن معصية الله صبر على أقدار الله المؤلمة على الابتلاءات الشديدة فهمنا؟ يبقى خدنا فضل الصبر خدنا بعد كده يعني ايه صبر وعرفنا أنواع الصبر ادي الثلاث أنواع حكمه ايه؟ واجب يجب الصبر فإن لم يصبر أثم بس خدوا بالكم واجب على الشيء الواجب ومستحب على الشيء المستحب يبقى الصبر على قيام الليل مستحب مش واجب لأن قيام الليل مش واجب طيب الصبر على الفروض الخمس لا واجب اصبر حتى ولو كانت فيها مشقة شوية لا قوم صليهم حتى ولو كنت تعبان ده الراجل المريض لم يعفى المريض اللي هو مقعد اللي مش قادر يحرك أي جارحة من جوارحه يصلي بعينيه يبقى ما ينفعش يبقى لازم لازم تصلي يبقى ياخد حكم الشيء اللي هتصبر عليه طيب ازاي بقى اصل لدرجة الصبر انا هنقسم الموضوع علشان برضه ما يبقاش المعلومات قد كده عليكم النهارده ناخد جزء منهم ونكمله المرة الجاية كيف تكون من الصابرين اخد بس النهارده النقطة الأولانية أهم نقطة فيهم كيف تصبر احنا قلنا الصبر هيجي بإيه هيجي بشغل ومن يتصبر يصبره الله هناخد ثلاث أربع حاجات كده كلهم معرفة أول شيء معرفة فقه البلاء هو البلاء ليه فقه؟ آه طبعا تفهم ليه التلاك كده وتفهم هو بيبتلي ليه بتجيلي مكالمات أخت طلقت وطلقت مثلا بعد شهور واحدة الصبح النهاردة بعتت تقول لي على الإيميل أنا مظلومة ومش عارف اتظلمت في القصة دي فبلاء ليه بيعمل معايا كده فهو داخل طبعا بتقول أنا كنت ملتزمة وكنت كويسة وبتاع وبعد شوية أنا في انحدار وبقع من ساعة البلاء ما هي عدم فهمها ليه حقيقة البلاء وماذا يريد الله من البلاء هيخليها متسخطة وانا قلت لكم ابن القيم بيقول ايه ما فيش حد بيعمل اي ذنب ما يكونش فيه ذرة تسخط في قلبه بس خفية ما بتبانش عشان كده بسألك برضو سؤال كده تسأله بينك وبين نفسك زعلان منه في حاجة لا طبعا خالص خالص نهائي نهائي لا ما هي في حتة طب يا رب أنا كنت يعني قاعد في طاعتك وقلت خلاص دخلت نمت ضاع مني الفجر ليه هو كل ده ضاع يعني العمل ده مش مقبول اه انا اكيد مش هنفع في السكه دي طب يا رب ده انا كنت خلاص استقمت وتبت ورحت عملت لي عمره وقلت خلاص مش هعمل الذنوب دي تاني ترجع لي تاني وشله الانس والعيال يكلموني وبتاع وارجع تاني في الذنوب يظهر ما تقبلش العمل يا رب ده انا كنت قاعد بعيط في رمضان وهاري نفسي علشان خاطر تتقبلني وبعد كده برضه رجعت ريما لعادتها القديمه اه يظهر ان انا مش نافع على اي حال ايه المطلوب خمس صلوات حاضر ايه المطلوب كذا ده لسان حالنا بتعمل العمل لان ما عندكش حل غير ان انت تعمله خلاص لكن انت شكلك من جواك ربنا مش راضي عنك فيلا الحته دي بقى ابليس يلعب فيها للصبح بس قوي كده وكل واحد مننا كان نفسه في حاجات وما جاتلوش إيه اللي متأخر في جواز إيه اللي متأخرة في جواز إيه اللي كان نفسه في شغلانة حلوة جات له شغلانة أي كلام إيه اللي ضيق عليه في الرزق إيه اللي إيه اللي إيه اللي, إيه اللي فإيه ده بس ابتلاءات وإحنا لا نفقه البلاء عايزين بقى نحط رؤوس أقلام نطلع بيها النهاردة من درسنا ده أول شيء إنما يبتلي ليهذب لا ليعذب اللي يقول لك أصلها عقوبة ويقف على الكلمة دي يبقى اداك نص الحقيقة انه انت عملت ذنوب فبتتعاقب صح بس هو العقوبة كده يعني هو يعاقب للعقوبة حاشاه عن التشفي انت غلطت فبتاخد فوق دماغك عشان كده خلاص يعني انا ابني حبيبي ضنايا غلط فبهذبه انا عايزه يتألم ده هو لو انا بضربه وبيتألم انا قاعد بتقطع من جوايا مش عايزه كده بس خايف عليه لو مشي بالسكه دي مش هينفلح فلازم اديله عصايه يبقى انا كده كنت بتشفى منه اصل انا شايل فبدي بقى الواد بوكسين ولا حاجه اللي تعمله امه نعمله احنا في العيال فلا طبعا المساله عمرها ما تبقى كده انما الواحد بيعمل الكلام ده عشان خاطر ايه للتاديب والتهذيب يبقى انما يبتلي ليه ليهذب لا ليعذب طب احنا بنبتلى ليه بمعاصينا طب بنبتلى بمعاصينا ليه عشان يكفر سيئاتك دي لانك لو قابلته بالذنوب دي تبقى مصيبه سودة فبيبعت لك ده كفاره فانت يوميها عشان كده هقول لك دلوقتي بقى كلام النبي اللي بيفك الموضوع ده كله يوميها يوم القيامه تقول ايه ده طب ما كان اداني كمان هي كانت ايه يعني شويه الحاجات الخفيفه دي يعني ايه شويه المرض دول ولا ايه شويه الضيق دول وشويه ما كانت ماشيه الدنيا وزي الفل ساعتها تتمنى أن ترجع إلى الدنيا فتبتلى لأنك هتفهم قد إيه ربنا سبحانه وتعالى منته الكلام اللي أنا قعدت أقوله ده العشرين حاجة دول قد إيه بقى دول وزنهم يوم القيامة يبقى أول حاجة إيه يبتلي ليهذب لا ليعذب البلاء في حق المؤمن كفارة وطهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ما يصيب المؤمن من نصب تعب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة حتى الشوكة حتى الحاجة الخفيفة اللي انت ما حسيتش بيها وعدتها حتى هذه الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه عرفت ليه ساعات بتزعل وساعات بيركبك الهم وساعات يبعت لك شوية حاجات كده منغصة برضه وساعات وساعات وساعات عشان تشيل تشيل ده كله فلو الرصيد صفر من المعاصي اللهم لك الحمد مش مشكلة شوية دول نصبر عليهم وروى ابن أبي الدنيا وقال الألباني حسن صحيح عن أبي بردة قال كنت عند معاوية رضي الله عنه وطبيب يعالج قرحة في ظهره سيدنا معاوية عنده قرحة في ظهره الطبيب جاي يعالجه وهو يتضرر عارفين زي ما بتحصل كده الحجامه والحاجات دي بس بقى الموضوع الراجل قاعد شغال فحاسس بالم القرح سيدنا معاويه فقلت له لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا عليه برضه تقول اه وبتاع وتعمل كده اجمد يا عم فقال ما يسرني أني لا أجده مين قال لك ده أنا عايز أن أنا أحس بالألم ده وأن أنا أطلع المعاني دي لا يسرني ما يسرني أني لا أجده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصيبه أذى من جسده إلا كان كفار لخطاياه قال له سيب خلينا نحس بالمعاني دي عشان تكفر عشان تشيل وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الكفارات وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها يعني إيه؟ أنت ما كنتش عايز البلاء ده خدوا بالكم من الكلمتين دول وهو على طريقة يكرهها فاكرين لما قلت لكم نفسكم إيه في البلاء يعني اختار بلاء ها اختار من هذه الاختيارات مع عدم الاستعانة بصديق ها اختار ايه رأيك تاخد مرض لا يا عم لو طلع تقيل شوية ده هنتهمت فيها و... لا يا عم او المرض بقى كل شوية ي... الواحد يبقى في جسمه كده وي... ويعمل زي الناس دي لا لا لا بلاش مرض طب تاخد ايه مم. ظلم وقهر وكلام من ده لا يا عم لا لا مش عايزين اللعب ده خلينا حلوين كده طيب اختار ها عايز بلاء شكله عامل ازاي ها تمنع عنك ارزاق فقر يعني مفيش فلوس ولا حاجة لا يا عم فقر ايه وبتاع ايه احنا لا وهنعيش ازاي في الدنيا دي ده الواحد يبقى قاعد ميت بحصرته حتى ما ينفعش اختار بلاء نسال الله العافيه طب ما احنا قلنا لازم هيحصل حاجه فهو لما تيجي تشوف هتلاقي ربنا بيبعت لك اهون حاجه من جمله الاختيارات دي الحاجه اللي على قدك اما هو كده كل واحد على قد دمه يعني احنا غلابه يعني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها جالك البلاء اللي انت ما كنتش عايزه إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهور ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه إلا بقى أن هو يجي يقول أن البلاء ده حصل له بسبب أي حاجة تانية أن ربنا ما ابتلهوش بهذا الأمر لا ينزله بالله ولا ينزله في الله حال دفعه ما يدعيش ربنا ان ربنا هو اللي يكشف عنه يبتدي بقى يستخدم اول ما تحصل لك مشكله طلع الكارت يا عم وكلم فلان يظبط المسائل هيوقفونا في المرور ليه كده يعني انما اول حاجه يدعي وبعد كده ياخد الوسائل يدعي الاول يستعين بالله الاول عشان يبقى اذا استعنت فاستعن بالله فهمتوا طيب يبقى البلاء في حق المؤمن ايه طهر وكفاره وايه كمان قلنا يبتلي ليه ليهذب لا ليعذب حتة تانية تخليك يبقى البلاء بالنسبة لك شكله تاني ان البلاء دليل الحب طب لو بيحبك ويقرص ودانك تمشي تمشي ما انت حبيبك يعني لو حبيبك تبلع له يعني لو اي حاجة لو هي يعني حبيبتك قوي واديتك كلمتين وبتاع وبعد كده قالت لك ما تزعلش يعني مش عارفه ايه طب خلاص مش مشكلة ايش معنى يعني اه خلاص هي دي قال لي يحب حد خلاص فالله إذا أراد بعبده خيرا يصب منه الحديث في البخاري كده من يرد الله به خيرا يصب منه وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في المسند بإسناد صححه الألباني إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع دي حاجة ثالثة تخليك تفهم ان البلاء ده مش بالشكل اللي إبليس مخليه لك اسود خالص ايه كمان إن البلاء يبلغك المنزلة العظمى عند الله قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو يعلى وابن حبان وقال الألباني حسن صحيح إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها يعني ربنا يريد إنك تبقى في رفقة النبي محمد إنك تبقى جنتك قرب جنة النبي محمد داخل خارج عليه وجنبك سيدنا ابو بكر وجنبك سيدنا عمر وجنبك الصالحين اللي انت قاعد بتسمع عليهم وتزور سيدنا موسى وسيدنا عيسى وتبقى قاعد في الهنا ده كله يريد لك المنزله العظمى دي او يعني خلينا في العلماء حتى الاسامي الكبيره اللي انت بتحبها الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان اي حد نفسك تبقى معاه وتبقى انت رفيقه في الجنه بس شغلك تعبان ما يبلغكش انت الدرجه دي خالص احب الصالحين ولست منهم خلينا شغالين بدي هي دي اللي بتوصل فيريد ان يبلغه المنزلة فما زال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها اللي هي بقى إيه علو الدرجات ادي حاجة كمان خدنا كم حاجة عايزين نحفظ الكلام ده عشان كلنا يبقى عندنا الدروس دي قولوا معايا واحد إنما يبتلي ليهذب لا ليعذب البلاء طهر وإيه وكفارة وإيه كمان البلاء دليل الحب أربعة البلاء لبلوغ المنزلة عند الله وعلو الدرجات خمسة اللي احنا قلناها بقى بتاعة أهل العافية والبلاء ويختصموا يوم القيامة يحصل ايه روى الترمذي وحسنه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية اللي انت كنت قاعد في الدنيا قاعد تقول طب ما هو كويس اهو ما هو عايش كويس طب ما انا كنت عايش انا كمان كده ما هو عشان الدنيا ده عشان الواحد يلتزم ويبقى ماشي كويس اللي انت كنت قاعد بتبص عليه اهل العافيه يود اهل العافيه يوم القيامه حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت بالمقاريض لما يبص كده يبص يلاقي ايه هو كان معاه جنبه وده عارف ان هو برضه كان ايه زي حالاته يعني مسك له كتابين وقرا له صفحتين وعمل له مش عارف ايه شويه الشغل اللي هو يعني زي زي بعض بيصلي معاه برضه كده تعبان حتى ممكن التاني يكون احسن منه شويه فان شاء الله احنا بقى ده انا الشيخ اللي كنت بعلمكم في الاخر خالص تقشوني يا عيال ده الكلام يبقى صعب قوي والواحد بقى يبقى يعمل كده يبص يلاقي واحد منكم فوق خالص ايه ده جاب دي ازاي ده في حاجه مش معمول يبص يلاقي ان هذا ابتلي فوصل فتبص انت ده كان عادي في وسط الناس وبتاع وانت ممكن تتصور لو انت قعدت تقسم ها يعني تتصور كده يعني ان شاء الله احنا نكون فين في الجنه هتقول لا اكيد الشيخ هيبقى مش عارف فين وفلان هيبقى فين والناس دي هتبقى فوق قوي قوي واحنا يعني هنشتغل اي حاجه كده خلاص فتبص تلاقي نفسك انت اللي فوق ابتلي فصبر فيودون ان لو كانت جلودهم قرضت بالمقادير يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء خدنا كم حاجة كده خمسة طيب آخر حاجة في فقه البلاء إنك تعرف حاجة في حكمة البلاء علشان خاطر برضو دي تشكل على الناس تبص تلاقي الكفرة والفجرة يعني ممكنين في الأرض معاه فلوس ومعاه كل حاجة والأمور ماشية زي الفل وانت اللي كويس أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا حول ولا قوة إلا بالله يعني يعني اللي يا رب بيعصيك وبيكفر بيك واللي بيعمل كذا دول اللي يبقى معاهم السيادة والريادة والقيادة والناس الغلابة المؤمنين اللي عايزين طريقك هم اللي ياخدوا فوق دماغهم فإبليس يحطها دي في الطريق يخليها عائق يخوف بيه فإيه الموضوع بصوا الحديث ده هيفك القصة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع يعني عود لين عارف عود الزرع بس عود وطري تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها مرة العود لين فالريح تيجي تخبط فيه شوية تخليه خلاص هيتكسر وبعد كده يرجع تاني هكذا تفيئها مرة وتعدلها مرة كويس هكذا حتى يأتيه أجله ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها إيه بقى؟ لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة يعني إيه؟ شجرة واقفة ما تتهزش هي دي واقفة ما فيش أي حاجة تأثر فيها بس لما تيجي تتاخد تتقص مرة واحدة هو ده الفرق فإذا أخذه لم يفلت إن أخذه أليم شديد ذق إنك أنت العزيز الكريم يتقص مرة واحدة اختر من المعاملات تتعامل كده تتقص مرة واحدة سوء خاتمة وابتلاءات شديدة ومرة واحدة ولا على البال ولا على الخاطر ولا يبتلى شوية ويرجع شوية والأمور تمشي وينزل الرحمة والصبر فهمت الموضوع؟ يا رب نكون فهمنا نستكمل إن شاء الله في درسنا القادم كيف نكون من الصابرين أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا